أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بك يا أستاذ سابون يا أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين أمين يا أستاذ سابون شكرا يا أستاذ سابون آه، أستاذ كلمتنا في الحلقات السابقة عن تعدد أنواع التحريف أيوة.
تحريف آيات تحريف صور تحريف كلمات تحريف بالتبديل تحريف ما بعد تحريف عايز أسألك سؤال هل في تحريف لمصاحف كاملة؟
آه، سؤال مهم جدا و... وزي أنا ما قلت سابقا في مفهوم التحريف أنه يشمل تحريف بالزيادة تحريف بالنقص أو تحريف بالتغيير والتبديل
طب يا ترى أتسابونا التحريف اللي حصل في المصاحف ده حصل بالتبديل بالزيادة أو بالنقص
وحدث ذلك بالفعل كما أوضحت في حلقات سابقة عند استعراض الاختلافات بين المصاحف التي ذكرها السجستاني في كتابه المصاحف في أبواب اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من مصحف الإمام الكلام ده في صفحة 39 إلى صفحة 48 وباب اختلاف مصاحف الصحابة مصحف عمر ومصحف علي ومصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود وده من صفحة 50 إلى صفحة 77 وباب اختلاف مصاحف التابعين اللي هو الجيل الثاني من صفحة 88 إلى صفحة 91 ويحصل الرجوع إلى الحلقات اللي أنا اتكلمت فيها على الموضوع ده في المواقع بتاعت www.islamiyat.com و islam-christianity.net ظاهرين على الشاشة أمم. أبونا بيجي لنا أسئلة كتير وناس بتسأل عن حلقات الحج فحب بنحب نقول لكم أس- حلقات الحج في أسئلة عن الإيمان ما بين الحلقات 60 و 81 بس عشان آه، تعرفوا وتروحوا لها آه، حسب وقتكم دلوقتي يا أتسابونا عايزين نسأل آه، اتكلمت قبل كده في برنامج أسئلة عن الإيمان عن تعدد مصاحف قبل أو وجود مصاحف قبل مصحف عثمان فممكن عشان المشاهدين اللي لسه بيشاركونا دلوقتي يعرفوا ايه هي ت- تكلمنا عنها شويه بكل سرور أنا قلت قبل كده أن المراجع الإسلامية قد ذكرت العديد من تلك المصاحف المختلفة ومن تلك المراجع اللي ذكرت زي ما قلت آه، مرجع مهم قوي قوي قوي خطير وهو كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني والكتاب الثاني دائرة المعارف الإسلامية وبالذات جزء 26 من صفحة 800 8177 إلى 8194 وفي كتاب فهرست ابن النديم نعم.
وقد ذكروا المصاحف التالية في جدول بالمصاحف آه، بيتكلم عن ال 31 مصحف 31 ايوه منهم آه، صحائف الرسول معروفه وبعدين مصحف ابو بكر الصديق ومصحف عمر ابن الخطاب ومصحف عثمان ابن عفان ومصحف علي بن ابي طالب موجودين على الشاشه ستة مصحف عبد الله ابن مسعود سبعة مصحف أبي ابن كعب ثمانية مصحف أبي موسى الأشعري تسعة مصحف حفصة زوجة محمد عشر مصحف عائشة لعائشة زوجة محمد آه، 11 مصحف أم سلمة زوجة محمد آه، 12 مصحف زيد ابن ثابت 13 مصحف عبد الله ابن عباس 14 مصحف أنس ابن مالك 15 مصحف عبد الله ابن الزبير 16 مصحف سالم مولى أبي حذيفة ده بتاع رضاعة الكبير اللي هو راح رضع من سهلة بنت سهيل كان عنده مصحف 17 مصحف عبد الله ابن عمرو ابن العاص 18 مصحف عبيد ابن عمير الليثي 19 مصحف عطاء ابن ابي رباح 20 مصحف عكرمه 21 مصحف مجاهد 22 مصحف سعيد ابن جبير 23 مصحف الأسود ابن يزيد 24 مصحف محمد ابن أبي موسى شامي 25 مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي 26 مصحف صالح ابن كيسان 27 مصحف طلحة ابن مصرف الأيامي 28 مصحف سليمان ابن مهران الأعمش 29 مصحف أبو زيد 30 مصحف معاذ ابن جبل 31 مصحف الحج الحجاج ابن يوسف الثقفي 31 مصحف طب انا هقول لقدسك حاجه م.
ايه المشكله في وجود 31 مصحف ما يمكن كلهم نسخ من نسخه واحده
بيعترض بهذا الرأي أو بيقال هذا الرأي عشان خاطر آه، يعني التمويه على الكثيرين وأنا بقول لو كانت بالفعل نسخا من مصحف واحد إذا ما كانش يبقى في بينهم وبين بعض إيه اختلافات لو كانوا من نسخة نسخة واحدة أما وأن أثبتت المراجع وجود اختلافات عديدة بينها إذا فهي ليست نسخا من مصحف واحد
عظيم يا أستاذ صابوني قالوا الجمل طلع النخله قالوا ادي الجمل وادي الجمال آه.
عندك امثله من مراجع اسلاميه تفيد تعدد او اختلاف في المصاحف دي وأنا لا أتكلم من عندياتي أنا أتكلم دائما من المراجع التي تثبت ذلك طبعا فهذا ما وضحته من قبل وذكرت عدد المصاحف بحسب ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 صفحة 8179 أنه كان هناك مصاحف مختلفة بعضها عن بعض مختلفة وأكبر دليل على اختلاف المصاحف هو دليل قاطع حرق عثمان لبقية المصاحف والإبقاء على مصحف واحد ليه؟ سبق أن أشرت في حلقات سابقة إلى ما جاء في موقع شيعة ويب دوت أورج الذي يقول إن الدليل ده الموقع إن الدليل على ذلك هو إجماع المسلمين على أن عثمان الدليل على الاختلافات هو أن عثمان أحرق جملة من المصاحف مصاحف وأمر الولاة بحرق كل مصحف آخر غير مصحفه الموقع أضاف هذا يدل على أن هذه المصاحف التي أحرقت كان فيها أمور مخالفة لما جمعه عثمان وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها دي الموقع بيقول كده واستطرد قائلا قد حدد العلماء هذه الاختلافات التي بين المصاحف ومن هؤلاء العلماء عبد الله ابن أبي داود السجستاني اللي هو كتابه المرجع الهام جدا كتاب المصاحف للسجستاني كاتب في كل حاجة طب جميل جدا يا أستاذ صابوني 31 مصحف مفيش واحد فيهم نجا من المحرقه
آه، في مرجع كبير قوي معروف آه، وانا بعتز بيه للغايه وهو الموسوعه العربيه الميسره اي الموسوعه العربيه الميسره آه، وديت دائره معارف كبيره قوي ونشر دار القلم وذكرت في صفحه 1178 بتقول ايه بقى بتقول قام عثمان ابن عفان بإحراق المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه وقد فلت من هذه المحرقة كما تقول دائرة المعارف نفسها فلت من هذه في جزء آه، دائرة المعارف الإسلامية المرة دي تقول فلت من هذه المحرقة مصحف ابن مسعود الذي كان شائعا في الكوفة ومصحف أبي الذي كان شائعا في الشام ومصحف أبي موسى الذي كان شائعا في البصرة ويقول كتاب المصاحف للسجستاني كل دي مراجع هامة قوي أي.
كل دي مراجع هامة يا جماعة للسجستاني صفحة 21 أن مصحف حفصة استولى عليه مروان ابن الحكم حاكم المدينة بعد موتها وهو يعتبر المرجع الأصلي للقرآن كما قرأه محمد زي ما بيقولوا يعني وبعد استيلائه عليه حرقاه مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثمان اختلافات كل العملية خوف من الاختلافات الاختلافات احرق احرق احرق
طب قدس ابونا آه، قدسك قرأت ايه يفيد وجود اختلافات بين المصاحف دي ايه هي الاختلافات شوف اقول لحضرتك حاجه ده سؤال مهم قوي و اختلاف المصاحف تقول دائرة المعارف الإسلامية دي اللي هو جزء 26 هام قوي وصفحة 8176 تتحدث مصادر عن اختلاف المصاحف فقد عد ابن النديم ابن النديم عد عناوين أحد عشر عملا في هذا المجال وهو اختلاف المصاحف منها ايه كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن عامر اليحصبي وكتاب اختلاف مصاحف اهل المدينة والكوفة واهل البصرة للكسائي وكتاب اختلاف اهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف لابي زكريا الفراء وكتاب اختلاف المصاحف وجامع القراءات للمدائني وثلاث كتب بالإضافة إلى الثلاثة دول تحمل جميع عنوان المصاحف ثلاث كتب لأبي لابن لابن أبي داود السجستاني وابن الأنباري وابن أشته الأصفهان والمختصر الذي ألفه ابن خلويه والمحتسف لابن الجنين 11 وضح ابن النديم أن هذه كلها كتب تكلمت عن الاختلافات في مصاحف الأمصار
طب يا قدس ابونا آه، راجع.
تقدر تقدر تقول لنا ايه الاختلافات اللي جت في المراجع دي بالتأكيد أنا اتكلمت مرة قبل كده من دائرة المعارف الإسلامية برضو الجزء المهم قوي ده لو ما لقيتوش في السوق حاجة تانية غير جزء 26 اشتروه بأي ثمن صفحة 8176 إن كتاب بيقول كده إن كتاب المصاحف الذي ألفه ابن أبي داود السجستاني على دهو يضم بضعة آلاف اختلاف والكلام ده أنا قلته قبل كده وقلت إن البضع عبارة من ثلاثة إلى تسعة نعم بحسب قاموس المعجم الوسيط جمعها المؤلف من أكثر من 30 مصدر وبتتكلم برضو دائرة المعارف الإسلامية نفس الجزء عن اختلافات في صفحة 8180 عن اختلافات أكثر من نسخ أخرى إذ تقول وهناك اختلافات أخرى في القراءات منسوبة لعدد من مسلمي الجيل الثاني يعني التابعين كالأسود ابن يزيد وعلقمة وحطان وغيرهم وبتقول أيضا نسبت اختلافات أكثر لمصاحف أخرى ثانوية وكانت أكثر من الاختلافات المنسوفة المنسوبة للمصاحف الأساسية وتفيد التعليقات التي أوردها الطبري عن الاختلافات في الآية 106 في سورة المؤمنون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين نص بيقول لك ان النص القراني لم يكن ثابتا على ايامه وكان ايامه في القرن الرابع الهجري النص القراني لم يكن ده مين ده القرطبي الطبري الطبري آه، الطبري اللي هو اه عميد ال- عميد المفسرين نعم.
اللي توفى سنة 311 هجرية ايوه أنا آسف قلت القرطبي لكن الطبري أيوة طيب آه، ذكرت آه، المراجع ديت اي نوع من التطور للمشكله يعني مثلا هل المشكله بدات بنوع معين وبدات تتطور او اختلفت ال- المشكله من جيل لجيل او في فتره لفتره ممكن أسرك تعلق لنا على الموضوع ده ده سؤال مهم قوي قوي قوي قوي حق صحيح آه، دائرة المعارف برضو ونفس المجلد اللي هو 26 وفي صفحة 8188 بتقول كده أنه في الفترة الأموية الفترة الأموية مال اللي هي من سنة 41 إلى 32 نجيب الكلام ونبينه للمشاهد عشان خاطر يقدر يشوف بنفسه focus please اه الدولة الأموية يقول فيها إيه زادت الاختلافات في القراءات في مصحف عثمان شيئا فشيئا وظهرت قراءات جديدة تشتمل على مزاوجة بين مصحف عثمان ومصحف ابن مسعود ومصحف أبي ده في الدولة الأموية وبعدين في الدولة العباسية يقول ايه في الدولة العباسية اهي بداية العصر العباسي كان هناك مثل هذه الاختلافات في القراءات بحيث أصبح من المحال التمييز بين القراءة المعتمدة لمصحف عثمان والقراءات الأخرى وفي القرن الرابع تواصل دائرة المعارف أهوت في القرن الرابع الهجري أهو تقول أصبحت الاختلافات في القراءات معلنة وواضحة وتضيف دائرة المعارف الإسلامية قائلة قائلة وأدى هذا إلى نزاعات حادة حول أي القراءات